أه حاجه بس أه وقفت عندها كده حاجه في بدايه الكلام أه قلت عايزين نبقى ميسي وعايزين نبقى
عايزين نبقى محترفين محترفين اه مش هواه وخصوصا ان فنصيب.
اهل الباطل محترفين فما ينفعش هواه قصاد محترفين فانا عايز دلوقتي حاجه عارف الجون اللي بيجي في المقص ده؟ عارف حد يقول سدده.
حد قنص القنصه اه الجامده تسديد الرميه فانا لو عايز ابقى قناص كده حد واحد سحب سحبه جامده عارف آه، يعني لا قناص بقى مش الجون اللي بيجي في المقص اني بقى قناص دي آه، خطف الكوره جايالي ما ضيعتش الفرصه قمت لا- قريت الفرصه بسرعه في ناس ما بتقراش الفرصه غير بعد ما بتروح يقول لك يا يا ندمي ده كانت فرصه وانا ضيعتها يا ابني ده انت عارف انت بتقعد مع والدك والدتك بقى لو هم مش من نوع القناص في حياتهم الدنيويه يعني ده اتعرض يا ندمي يا ابني ده انا اتعرض عليا الارض مش عارف في المكان الفلاني وكنت ابقى عندي قريه سياحيه واتعرض عليا ارض في مش عارف عباس العدو كانت تبقى برج وانت قاعد بقى ايه طبعا المفروض اعمل ايه يعني انت يعني انتوا ضغطتوا عليا وكمان يعني عايز اعيط بتحصروني على حاجه ما اعرفهاش
اه يعني طب انا خلاص يعني الحمد لله ان انا ما اعرفش ففكره طب ايه الارض اللي, اللي هي كانت ب 10 جنيه وهتبقى مليون جنيه في الدين في الدين إيه الحاجات رجال اللي زي كده؟
الاعمال كلهم لما تقعد معاهم تلاقي دايما آه، سبب طلعته خبطه عمر مم.
معايا انا مش بعظم قيمه خبطات العمر في الدين خد بالك لا لا لا لا انا عايزك تمشي في الدين منهجي الاوراد البسيطه مع وقفات المجاهده الرجوليه آه، مع ال- الاوراد الشحن ال- وسماع دروس كتير وسماع مقاطع كتير وشحن نفسك وكده آه، الكلام ده كله مع بيئه الايمان بس اقوله بيت بص الإيمان دي- اه مع بيت الايمان مم.
بيت الايمان دي بص من غيرها انسى يعني يعني اصل هو انت عارف بيت الايمان دي من غيرها اللي بيحصل في الاخر عارف اما انا عايز ابني عماره فالعماره عايز 10 عواميد قمت عامل عمود في اول الشارع وعمود في اخر الشارع وعمود في نص الشارع دول ينفع اعلي عليهم عماره الملتزمين الفرديين ما ينفعش يتقوم عليهم مشروع لان ده مبني لوحده وده لوحده وده لوحده فلما هنيجي نشتغل في الدعوه هتكتشف مصيبه تانية بس ما عادتش ينفع تتصلح ان انت راجل بس انت واقف في اول الشارع انت واقف في المكان اللي انت عايزه وانت راجل بس واقف في حته تانية عشان العواميد تقوم بناء لازم يكونوا واقفين بابعاد محسومه عن بعض لازم يكونوا عارفين يقفوا جنب بعض فاحنا لو ما اتبناش ما, ما, ما, ما تربناش مع بعض احنا اصلا مش هنعرف نشتغل مع بعض عشان كده الفرد في البناء فرد في العطاء واللي اتربى جزيره هيفضل طول عمره جزيره مش هيبقى اضافه في بس الواقع حازم دايما بتيجي كده س- س- كسيره بيئه الايمان يعني بتبقى بالنسبه له حاجه كبيره جدا ليه دايما يقعد يتكلم عنها دايماً.
لان لان فعلا لو انت قلت لي مين انت بتقول كتير الملتزمين اللي نايمين تحت الكوبري وما لهمش مأوى يا عم حتى آه، اخرج من رمضان باوضه على السطح يعني يعني ايه اوضه على السطح يعني إيه تحت الكوبري كل من ليس له صغر في الدعوه و وليس له بيئه ايمان ده في الشارع والله العظيم في الشارع في مصحف والله العظيم هات لي مصحف قسما بالله ده انسان في الشارع ده واحد لو الولد اللي تحت كوبري بقى بكره دكتور او مهندس ده بكره هيبقى حاجه في الدين ده- ده- ده مفيش مستقبل اصلا ده مشرد بس هو بس ما يعني ضحك على نفسه بانه لابس مثلا قميص ابيض جميل او ان هو لحيته بقت شكلها او ان هي منتقبه بشكل او لابسه مثلا خمار او اسدال او ادناء او عباءه ايا ما كان يا سيدي. والله العظيم ده ده موهوم انسان في الشارع اصل في ناس كده هتسمعنا هتقول لك طب ما- طب ما انا ما انا عايش اهو و- و- وايماني كويس والدنيا حلوه يعني اه و- وجميل اهو والدنيا آه.
زي الفل وصدق عملتها ونفعت يا مولانا ده واحد ما- هو مش فاهم يعني ايه عايش هو هو مش فاهم هو انا المفروض ابقى ايه في الدين هو في الشام فايته ايه؟
اه بالظبط ومش عارف ايه اللي فايته مش فاهم مش فاهم فايته ايه ومش فاهم المفروض ابقى ايه مم.
يعني هو ده يا عيني الصدمه بتاعته هتبقى يوم القيامه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون هو مش في واحد ملتزم وواحده متدينه على القنطره بيشعر افلاسهم واحد قال له ان الدين عبادات وما فيش معاملات مش في آه، خ- خ- واحد متدين واحده متدينه نسال الله العفو والعافيه اول ما انتصار بهم النار قارئ كان بياخد آه، مقاطع التلاوات بتاعته 70 مليون مشاهده على اليوتيوب و... و... وواحد فتح جمعيه خيريه كان بيعمل حاجات كارثيه وداعيه مشهور وكانت ال- المقطع بتاعه بياخد 5 و6 مليون آه، آه، خ- لايك يا جماعه الموضوع مش لعبه فعلا هو مش فيه ناس ملتزمه وبنات ملتزمات على الميزان جايين بج- بحسنات امثال جبال ما هو اللي جاي بجبال حسنات ده ما كانش واحد بيلعب في الدنيا مم.
ده ده كان حريقه طاعه يعني أه ويجعل الله بقى ننصره بسبب انه مكان هو آه، آه، الالتزام ده الالتزام ده عامل زي العماره له عواميد مفيش حاجه اسمها ان انا انا عملت العباده بس ما لا في حاجات تانية آه، في- واحد يشتغل في العباده وما اشتغلش في الدعوه يجي يوم القيامه خاين خاين لقضيه الدعوه الى الله بص ك- كالعاده الشيخ حازم او ام هتيجي عند بيت الايمان مش قادر مش قادر.
اول ما هتيجي عند بيئه الايمان والدعوه هتفاجئ انك انت قدام بني ادم تاني وقدام العقد النفسيه اللي في نفسيه الملتزمين بسبب ال- عدم الواقعيه آه، في الدين يعني الحاجات بتاعه المرجله بيئه الايمان والدعوه والحاجات بتاعه الواقعيه والعمليه اللي هي فكره العباده واوراد العباده و... هتلاقيني ليه لان انت متحطم بسبب الفكرتين دول مم.
انت حبيبي يا عيني سنين سنين بتروح والله سنين انت عمرك يا حبيبي بيضيع يا عيني و... وتلاقي في ناس في بعض دعاة مصمم ان هو يتكلم بنفس الطريقه اللي يعني يا عم اديني طريق لوجه الله ارسم لي منهج عشان خاطري عشان خاطري يعني استرجل معاه شويه عشان خاطري احس باللي هيحصل فيا بعد ما الدرس بتاعك يخلص يا بخت اللي شيخه راجل والله يا بخت من كان شيخ وراجل والله عشان خاطري يشيل مسؤوليتي شويه حس بيا شويه حس بان انا ب- يعني إيه، الام رهيبه الام رهيبه وخاف على مستقبلي شويه ده انا ابنك يعني خ- انا اللي انت بتقوله ده هيؤدي لحاجه من اتنين يا هنتكس يا هبقى واحد في الدين آه، على ما تفرج
او واحد هحطم مراتي اللي هتجوزها وهحطم عيالي اللي هخلفهم لا اله الا الله لا اله الا الله وكله باسم والله العظيم كله باسم الله هذبح الله اكبر باسم الله احنا ما خ- واسم الله ومين ده انت هتقفي في طريق تضحيتي انا كنت بقول لزوجتي كده في اول الجواز انت هتقفي عقبه بيني وبين ربي فتفق مسحا هي عارفه اللي هيحصل بس خلاص اسكتي عشان كده حاططها على راسي اللي دلوقتي ليه وزوجتي ت- تاج على راسي لان انا فعلا لا في اول التزام الفكر كان صعب فعلا ف... فكل اللي كانوا حواليا ده يعني مره قلت لزوجتي قريب كده من حوالي سنتين قلت لها انا اول التزامي كنت انا بضحك وكل اللي حواليا بيعيطوا الوقت انا بعيط وكل اللي حواليا بيضحكوا فقالت لي ليه قلت لها اول التزامي كنت ب- ب- ملتزم بمزاجي فانا الوقت طلبت معايا فصله تعبديه فصله تعبديه انا ممكن تكون مراتي بتموت مراتي بتولد في المستشفى انا عندي و- ورد دعوي هعمل ايه آه، فكان كل اللي حواليا تعبانين ومحدش عارف يتكلم ليه لان انا ما انت ع- فطفقه مسحا هو مفيش غيرها يعني كان يعني حد من اخواني كان يضحك معايا يقول لي هو الحل نكسر السلم كنت كنت بدي خطبه من اول اول خطبه الجمعه تقريبا اديتها في حياتي فبحكي لهم قصه جريج فقلت لهم جريج لقى ان ال- ان هو في الصومعه الناس بتجيله برضه هو في الصومعه الحل ايه فالناس طبعا كله ايه طب الحل يرتب طب الحل إيه؟ فقلت لهم الحل يكسر السلم فهو فضل ماسكالي هو الحل كسر السلم مين الجدع بقى اللي يعرف يطلع لي في الصومعه تاني فهو كان الحل دايما كده اكسر السلم ف... فقلت لها دلوقتي انا دلوقتي انا اللي بعيط ليه لان انا عايز ابقى راجل مع اصحابي فهو مبسوط ان انا ايجابي في حياته بس انا تعبان وعايز ابقى راجل في الدعوه وعايز ابقى راجل في مهنتي او في اكل عيشي او في التجاره وعايز ابقى راجل مع مراتي وراجل مع ف... ففعلا هي المرجله صعبه هو ده زي لما واحد يبدا إن بس يا هو- بختك لو مت راجل يعني واحد بدا ان هو يتغير فعلا فابتدى يشوف الواقع ان الواقع مأساوي فيبدا ينعزل خالص يعني يقول لك مثلا ايه ده في هنا في اختلاط مش هروح هنا في شبهه مش هروح هنا الشغل مش عارف فيه ايه هسيب الشغل هنا الكليات عدم فيها مش القدرة عارف- على التعامل مع الواقع مصيبة يعني الراهب لو كان قال للغلام يا ابني انت لو رحت القصر بتاع الملك ده تاني انت مش راجع انت ذهاب بالعودة انت هتتدمر يا ابني الفتن فوق ايوه خاف من الفتن بس ما تموتنيش باسم الخوف من الفتن انا بس ال- ايوه سد الذرائع بس ما تذبحش الحياة باسم سد الذرائع ابو سكوتي بس الحقيقه يعني- ان ابويا وامي كانوا ابويا وابهات كتير مش مش امي الصراحه كان ايه كان لها ارض ب- رخيصه جدا وبعدين ما اشتراهاش فجه يندم عليها وبعدين جه قال لي فحصرني الصراحه فكرنيش بقى
مش كده مش كده مش كده إن احنا عملنا كده دلوقتي هو لسه مثلا الشيخ ايه الاراضي اللي بايه ب 10 جنيه اللي هت... بعد شويه هتبقى ما بمليون هو يورو.
دلوقتي هي دلوقتي بقى ال- هي هي دي هتبقى زي ال 10 جنيه على ايامهم فهيبقى ابنك برضه يقول لك طب ما كانتش طب اعمل ايه
لا في الدين والله حق- فعلا الواحد محتاج يعرف إيه الق- يعني ع- لو عايز يبقى قناص كده آه.
وياخد حاجه حاجه حاجه قناص.
حاجه من الاراضي الحلوه دي بس في الاخره عايز آه، فرص اللي قدامه ازاي أخ... ازاي ابقى بالفكر ده أو عشان اه يعني زي محضر نفسي ع- عايز افتح حاجه كده عندي فابقى شايف الفرص بالظبط.
اللي بتضيع دي آه، هو ليه اللعيبه اللي, اللي بيعرفوا ي- ي- يقنصوا الشوطه ويجيبوها جون بيبقوا اغلى لعيبه في العالم
عشان آه، دماغه شغاله ليه راجل الاعمال اللي بيعرف يقرا اقرا الفرصه دماغك- دماغه شغاله يعني دماغه شغاله مش بتنام زي ما بيقولوا يعني هو ممكن و- يخلق و- الفرص وبيعرف يتعامل بسرعه بيعرف ياخد قرار بسرعه ها انت عارف آه، يعني انا افتكرت دلوقتي واحد صاحبي اتصل بيا من كذا يوم كان عرض عليها فرصه مهوله انا لسه فاكرها حالا فرصه تجاريه كده فرصه تجاريه والله انا لسه فاكر افتكر- قال لي قال لي فرصه انا والله ما اعرضها على حد في الدنيا عرضتها عليك انت بس باب خير كده آه، في تجاره يعني بس كان هيستلزم ان انا هستلف مبلغ يعني تصدق انا لسه فاكر دلوقتي اقفل اقفل يا ابن الكلب
طب ممكن تديني ربع ساعه وارجع لكم تاني احاول اصرف فرص يعني ال ال الحياه فرص طب و- وهك يعني انا عايز وده لا ينفي ان الاستقرار هو سبب النجاح لا، خلاص، الاعظم ده اتفقنا ولكن في عليه.
فرص جميله ما قصدي وانا بستقر بيجي لي فرص وعلى فكره الفرص ما بتجيش يعني التفاحه وقعت على راس ناس كتير قوي اللي عارف يقنص التفاحه بالظبط.
ويطلع منها قانون الجاذبيه هو اللي على الطريق اصلا بتاع الفيزياء وعلى الطريق بتاع الانشغال بالجاذبيه يعني بقى هو الفرص اللي مش في الطريق مش هيقدرها اصلا مش هيفهم ايه دي فانت لا فانت وانت ماشي في فكر الاوراد وفي فكر ال- المجاهده وفي فكر كذا هتلاقي فرص انا عايزك بقى تبقى واد قناص واذا حللتم فاصطادوا انا عايزك تصطاد
لا عايزك تبقى صياد فرص يعني ايه الفرصه اللي اقنصها؟
اه واحد صاحبك قال لك ده انا رايح آه، ده الشيخ فلان معزوم عندي النهارده ده انا ده انا أنت كده في هتروح كده
اه آه، آه، ده انا مثلا قاعد مع هيمنه قال لي ده انا في آه، واحد صاحبي آه، خريج جامعه أمريك- آه، امريكيه وشغال في آه، مثلا digital marketing آه، وبيعمل شغل جميل وانا انا النقطه دي مثلا آه، آه، مش ممكن نقعد مع بعض اه ده انا ليه واحد صاحبي بيتكلم عن تطبيقات الذكاء الصناعي في الدعوه الى الله في فرص طول ما انت ماشي في فرص انت ممكن يعني طب وهيعمل ايه وانت عارف انت يعني اللي بيقعد يحط قدام نفسه عقبات يا عم ما تخط انت خسران ايه ايه اللي انت خسران ما تقعد ما تسمع ما تشتري اشتري من الحياه يعني اما تقعد مع حد اما بقعد مع حد بشتري منه ما اتكلمش في الاول اسيبه هو اللي يتكلم اشوفه عنده ايه ما يمكن عنده حاجه جميله قوي ليا اه، اه، انا اتعلمت اه، اتعلمت ويعني وربنا اللي علمها لي ما اركبش في شنطه العربيه ابدا اركب قدام انا فاكر اه، اما رحت احضر دراسات عليا فانا مشغول في الدعوه فانا كان دايما طبيعتي ان انا ايه لما ادخل في اي مكان في ناس او واخد جنبه معايا ورقه وقلم واقعد اشوف بقى ايه تدبرات في القران يا عم يعني فشفت رؤيه وانا رايح آه، اقدم في الدراسات العليا في الجامعه في امراض الكلى شفت رؤيه ان انا آه، راكب في عربيه العربيه دي انا رزقتها بعدها بايام نفس العربيه ده هي اللي انا شفتها في الرؤيه رزقتها بعدها بنفس لونها بنفس الكفر اللي كان موجود في شنطه العربيه اللي انا كنت قاعد فيه بالناس اللي فيها بنفس ال... لا هو ما كانش فيها غير حد السيء انا ما شفتوش وانا اللي كنت قاعد وراكب في شنطه العربيه ومعايا ورقه وقلم وقاعد اكتب ف وجايب سماعه لا، كده عايز اقول لك المنصوره يعني الشيخ حازم حكى مثلا في- مع بعض في سلسله رمضان كميه رؤى انا بالنسبه لي يعني احنا ما بنحلمش اصلا
انا عايز الكلام ده كله اجمعه في كتاب ايامي مع الله التجارب اجابه الدعاء تجارب الرؤى الموجهه تجارب تيسيرات الهدايه و- وتجارب ال- الحاجات اللي ربنا ما سبقش فيها ابدا تجارب معامله الله مم.
إيه يعني ايامك مع الله اللي هي إيه، خ- ربنا وراك ايه وانت ماشي في الطريق يعني آه، مش عارف يعني ممكن تبقى بودكاست بس مش هينفع برضه تبقى بودكاست هتبقى كتاب مش عارف
بس هي تستاهل يعني انا اصلا يعني يعني ايه رؤيه ايه رؤيه مين اصلا بجد هو في حد لسه قايل لي الكلام ده امبارح انا انا انت قلت لي على آه, اه حد كده ما بيشوفش رؤى اصلا احنا بننام بس آه. لا ده واحد صاحبي كان بيقول لي رؤيا امبارح فبيقول لي انا اصلا ما اعرفش يعني ايه لا رؤى ولا احلام اصلا ايوه انا مش فاهم يعني ايه ان انا انا انام اللي قلت كده.
هي يعني شيخي في تاويل الرؤى آه، كان قال لي النقطه دي قال لي انا بحب في كل نقطه يبقى ليا شيخ على فكره يعني يعني لما بروح الجيم اول حاجه بسال انا عايز مدرب ما بحبش اضيع عمري ادور على حد قطع الطريق تعالى بقى ايه تعالى فهمني او تعالى قطني مش فهمني مش عايز افهم بس ان انا عمال عمال اتلطش ان انا برضو رحت فتره كده جيم قعدت ثلاث سنين مثلا مفيش شاء مفيش الله.
نتيجه مفيش مفيش نتيجه, فعلا.
نتيجه او نتيجه ضعيفه جدا يعني بتشوف الناس بتتغير في شهرين ثلاثه تلاقي تحول بعدين آه، تكتشف ان آه.
هو ايه اه ما ده معاه مدرب اه اه سبحان الله وأنت فعلا ماشي انا لوحدك.
عايز كده المدرب كان بيستفزني من سهوله الحاجات اللي بيقولها وتلاقي النتيجه اعلى لا انا متخيل ان انا لو ما تعب لو ما بقتش دراما م- مستحيل هيبقى في نتيجه يعني ازاي ازاي انا مش هعاني وهقعد في مخاض نفسي قبل ما ادي الدرس وفي الاخر الدرس هيطلع مؤثر مش ممكن او هيطلع في... لازم اعاني يعني لا والله انت ممكن ما تعانيش والدنيا تبقى جميله و...
نفس الفكره في الالتزام ان واحنا تقعد برضه مصممين سنين على راس و- الجاي ايوه بالظبط عايزك بالظبط تصمم أنا أيوة.
مصمم تدور على العربيه من غير ما تفهم اللي فيها.
الله بالظبط كده انا حاسس ان هي دي اهميه يعني لو, لو, لو قلنا ان في أه- يعني اعظم اهميه لبيئه الايمان هو الشخص اللي سابقك ده اللي هو بيقول لك ايه بص انا انا انا زيك بعد خمس سنين فانت انجز الله اه انجز نفسك هو تمرين آه.
مشهور كل اللي قدامك عدى انت لا هيركبك هيركبك في عامل فاهم مكنه الزمن هيوديك اللي هيحصل ايه واللي هتشوف ال- ايه بعد شهر وايه بعد شهر وهينقل لك خبرات كتير جدا وهيفتح لك مداركك هو مش واحد اصل بيت الايمان دي مش واحد بيت الايمان دي فيها اللي بيحفظ قران وفيها اللي لا لا شغال في حتى الدعوه كنزي كنا بنتكلم دلوقتي كنا الكلام ده سمعناه من سنتين ثلاثه من اربع سنين خمس آه.
نفس الكلام سمعه النهارده حالا مع حضرتك كان في حاجات كتير جدا هتفرق انا شخصيا انت هتعرف لما وصلت- تدخل وصلت له بعد بعد تجارب اليمه يعني سنين ان انا مش مش عارف اترقى لغايه لما تبدا ان انت يعني احترم نفسك بقى و- وابدا ورد فعلا دي البدايه بالراحه صح وبهدوء مم.
بس بداية سنين ما بتزعل بقى على السنين اللي, اللي اتهدرت دي ما هي السنين اللي لكن اتهضرت في الاخر دي برضه يعني اكيد بيكون في تجارب واكيد في في- التراكمات دي ليها في ليها فايده وليها ميزه و...
الام اول عشر سنين في حياتي في الالتزام هي السبب اصلا في اي حاجه الواحد بيقولها يعني ما هو انت يعني ايه إيه، ب- ب- يعني انت كان لازم تدفع ضريبه إيه، عشان تفهم بس انت دلوقتي جاي بتقول يا جماعه ارجوكم ما تدفعوش نفس الضريبه بقى.
يعني آه.
بلاش تدفع آه.
نفس الضريبه بقى يعني بلاش آه، يعني تاني انا مش هسيبكم على فكره فاكرين انت هتودوني وتفسحوني وكده هرجع اجيبكم تاني انا اللي فهمت موضوع القنص ده انك تبقى م- يعني ايه أو انا أنا حاسس ان هي كلها بتبقى مهارات يعني انت تبقى اجتماعي تبقى مفتح دماغك كده تبقى يعني سيدنا ابو بكر عندك الصديق علاقة هي كويسة.
كلها- هي- رباعية الصديق آه.
مثلا.
القنص الرسول كله صلى الله عليه قاعد وسلم مع قاعد- مشايخ بس لا أنا عايز أعرف.
قاعد بعد جلسه الضحى فبيقول لهم من آه، آه، من آه، اصبح منكم اليوم صائما مم.
فابو بكر قال له انا يا رسول الله قال طب من اطعم منكم اليوم مسكين خد بالك بعد جلسه الضحى مم.
يعني خد بالك بس يعني ايه وقت.
اليوم ما بداش اصلا يعني هو سيدنا ابو بكر الصديق وهو ماشي لقى فقير مم.
فهو كان خارج ب ب ب زي قرصه كده من من بيته بياكلها قام قاسمها بينه وبينه يعني ايه يعني هو ما آه، سابش فرصه
راجل اعمال مم.
تحس ان هو بيرمي بسهم في كل راجل حاجة.
اعمال عارف- كتف الزبون ومضيه يعني انا مش هسيب المصلحه تطير مني صباغه بيع عكاشه فاهم اه ايوه بالظبط بالظبط.
كده سبق بز- جزاك الله خير سبق- عكاشه او عكاشه م.
يعني على القراءات بتاعتها سبقك بها هو قمص الفرصه خلاص راحت بقى دور على اللي بعدها م.
اما انا اخذ هذا السيف بحقي انا خلاص خدت السيف يا رسول الله السيف بتاع النبي بتاعي مم.
عليه الصلاه والسلام إيه، ال- خ- ال- هي هي هي الفرص الف- الفرصه جت إيه، خ- الفرصه ديت ربنا سبحانه وتعالى سبعون ألفا ادعوا الله أن يكون أن أكون منهم يا رسول الله أنت منهم إيه، خلاص إيه اللي بعده لا هي كانت إيه- بتاعتك ازاي بقى يا شيخنا ابقى جاهز للقطه دي يعني إيه، من تبع منكم اليوم جنازه هو لقى جنازه تابعها مم.
بعد الفجر ورجع كمل جلسه الضحى انا عايز اشغل receptors عايز اشغل الحاجات اللي تخليني استقبل الفرص دي اول ما اشوفها اعرف ان هي دي فرصه يعني ممكن اكون قاعد مثلا انا وكنزي وفجاه كنزي راح اقعد مع الشيخ الفلاني بس عشان مش مدرك اهميه القعده مع الشيخ ولا اهميه الغدوه مع الشيخ فقلت له طيب ماشي، ما هو انت ربنا على يكرمك قد ما هتبقى مدرك يا الله سبحانه وتعالى يقول ان في ذلك لآ- لايات للمتوسمين مم.
مين المتوسم اللي من الوسم بيعرف مقال الموضوع ماشي.
يعني اللي مش لازم يجيب اخر السكه عشان يعرف ان دي كانت سكه وحشه اللي اللي اللي بيقراها وهي طايره مم.
يعني ال- المسلم لازم يبقى عنده بصيره لازم يبقى عنده حدث لازم خ- يعني فعلا فعلا فعلا إيه، إيه، المؤمن بيبقى ربنا منورها له بنور من عنده انا حاسس ان هي خطوات يعني انت لو آه، على طول في آه، حاجه بت- بتخليك متحمس زي ما قلنا كده و- وحاجات بتشحنك ايمانيا فانت على طول اصلا فكرك على الجنه وعلى النار وعلى الاخره فانت في يومك هت هت هت يعني إيه، هتتبروز لك الفرصه دي ان انت شايفها يعني ممكن واحد انت ماشي في طريق كله فرص اصلا يعني ممكن واحد يشوف نفس الفرصه مضيعه وقت واحد تاني يشوفها لا دي فرصه ان انا ازود علاقاتي وان انا اقرب وعي ادراك توفيق عارف بيل جيتس اما كان قاعد مع المذيعه وقال لها ومضى لها على شيك على بياض قال لها اكتب اللي انت عايزاه فر لحد دلوقتي الاعلام العالم كله بيتندر عليها يا بنت اكتبي 50 مليون دولار انت لسه هتقولي له بجد انا هبقى راحت الفرصه انت جالك الفرصه انك تبقي مليونير قال لها انا انا بقيت ملياردير لان انا عمري ما ضيعت فرصه انا ما فيش فرصه اتفتحت قدامي وضيعتها تابع معانا اللقطه دي
والفرص دي مقالاتها ايه انا مثلا إيه، انا رايح ازور آه، آه، واحد من الصالحين طب ممكن اجي معاك عادي انت مكسوف من ايه يعني انت إيه، طب في محافظ قراني حلو طب ما تيجي تتعرف يا عم في فرص على فكره الفرص دي بتفتح بعد كده علاقات خطيره مش م- مش ممكن احس ان انا محرج مش عايز اضايقك مكسوف آه، طب ما تستاذن عادي ما الدنيا بسيطه الرسول صلى الله عليه وسلم واحد راح لواحد من الصحابه قام واحد من الصحابه تبعه النبي قام على الباب قال له ان هذا تبعنا فان شئت فاذن له وان شئت فلا تاذن آه، آه، طب عادي يعني- الدنيا ليه ما لا عادي وسهل طبيعي عايز ان هي سهله لو قال لك لا برضه يعني يعني لو كان لكم على رجعوا فكره فرجعوا.
فكره القمص عادي، فاهم؟
اذا كده لكم شهداء ده, ده في سوره النور عادي ده من ايات التربيه هو اذكى لكم يعني أ- أ- اذكى لكم ده ده, ده تطهير لنفسيتك أخي، واطهر واكرم ليك انك انت الموضوع عادي هو اصلا انت بتدخل بيئه الايمان انت عا- حواليك كنوز ما تخليك قناص آه، خليك ما تتعرف على ده ما تتكلم مع ده اصل انا مكسوف يعني ايه مكسوف آه، مكسوف هت- هتضيع نفسك بيقول لك إيه، عشان تعرف فكرتك واضحه ولا مش واضحه لو انت ركبت اسانسير ولقيت رئيس الشركه اللي انت عايز تنقل له الفكره راكب معاك تقدر في نص الدقيقه بتاعت الاسانسير تنقل له الفكره او ده القناص اه كان في برنامج كده اتفرجت عليه يا شيخنا اسمه اسمه Harvard Elevator كان بيجيب حد معروف قوي جدا في business مثلا معين يركب معاه طالب دكتور يقول لك انت معاك الاسانسير هتتكلف في الصيف اللي انت عايزه اه بس هت- لو لو- لو وصل راحت عليك خلاص ه- هتعرف تخطفني اه بالظبط هتعرف تقولي الكلمه اللي, اللي تلمس قلبي واقول لك لا لا استنى بقى ايه خد رقم تليفوني مم.
آه لا انا عايز انا أنا عايز اقابلك تعالى لي واحد من الملتزمين زمان كان رايح لواحد من شيوخي قدامي فبيقول له يا شيخ انا ضايع انا انا انا انا بقع في معاصي انا حاسس ان انا تايه فقلت له انا عايزك على جنب تعالى لي بس قلت له يا ابني الشيخ ده كل يوم ألف واحد بيروح بيقول انا ضايع يا ابني يا قول له حاجه جديده عشان الراجل يقتنع بيك صح.
يعني يعني أنا- اعرف اعمل أنا جاي من برزنتيشن الشام.
لنفسك شويه لا قلت له قول له انا يا شيخ اللهم بارك خدت خطوات جميله في الدين وربنا فتح عليا في حاجات وانا عندي طموح كبير قوي في الدين ولكن في بعض مشاكل بتعطل الطريق بتاعي الشيخ ما اشتغل- تسودها ليش من الاول الشيخ اشتغل سيلز على ده الزيز بالقمص اه، اعرف ازاي يعني انت انت حواليك فرص كتير قوي طول ما انت ماشي فرص كتير وفرص لاعمال صالحه كتير إيه، واحد قال لك انا طالع قافله خيريه طب ما تطلع تجرب خسران حاجه لا اصل ده مش ثغري ولا بد من التركيز حبيبي ما انا عارف ان لابد من التركيز انا انا مؤمن بده ومؤمن ان انت فعلا عندك الخطوط اللي ماشي فيها ولكن على فكره انت ممكن علاقه جديده والتعرف على ما تستكفاش انت ممكن تتعرف على واحد جديد يفتح لك افق جديد جدا في حياتك ويبقى على فكره هو ده الافق اللي انت هو ده هو ده اللي انت هتكمل معاه مم.
انت ممكن آه، ت- مثلا آه، آه، واحد مثلا يقول لك انا رايح مثلا آه، قعده معينه ممكن تروح انا مش بقول لك تبقى موسوس لا انا بقول لك ايه اما تتوسم ان في حاجه حلوه آه، آه، ما تروح انت مش خسران حاجه ما تطلع القافله الخيريه مش ممكن يشتتني ايوه ما هو عشان كده احنا قلنا دي بعد ايه بعد ما قلنا فكر الاوراد والخطط الحمراء فكر الشع اوراد الشحن آه، اوراد المجاهده آه، بيئه الايمان بعد الثوابت دي وانت في هذا الاستقرار انا ما بقولكش آه، آه، اتنطط آه، آه، اكسر بيئه الايمان انا رايح عيش على القمص انا رايح دلوقتي لمحفظ القران دلوقتي فلقيت فرصه فقمت محفظ القران رايح الفرصه لا الثوابت ثوابت خلاص خلصت معايا انما انا دلوقتي فعلا في ساعه عندي فرصه دلوقتي ان انا آه، اكتشف خليك دايما آه، آه، خ- يعني عندك يعني روح الديسكفر يعني خليك دايما عايز ت- يعني الغرب دايما يقول لك ايه كل سنه روح بلد جديده اكتشف حاجه جديده اعمل حاجه جديده اقرا كتاب جديد يعني دايما خلي عندك تطلع ما يمكن في حاجه انا ما اعرفهاش يعني انا لو انا ده مش مش في شخصيتي اسعى له ولا عادي اه تعالوا مش لازم يعني انا دلوقتي لما خدت قرار ان انا اروح آه، دوره المعالج النفسي انا الدوره دي والثلاث اربع دورات اللي خدتهم في نفس الوقت عند بتاع كوتشنج وعند بتاع ارشاد اسري و- و- وعند بتاع آه، آه، اداره وتدريب يعني الحاجات اللي خدتها في الوقت ده انا غيرت لي حياتي بعدها غيرت لي علاقتي بالقران والسنه اكتشفت مئات الايات في القران والسنه بتتكلم عن تغيير الشخصيه والعقليه ال track ده ما كانش عندي اصلا طيب انا اكتشفت ان في منجم يورانيوم في البلد وانا ما كنتش اعرف انا كنت بحسب ان بلادنا فيها ذهب وبترول بس واكتشفت ان في طاقه جديده وان في حاجه جديده فانت هل انا بقى لما رحت طب ما انا رحت 100 حاجه تانية وما لا ما طلعتش هي يعني في راجل اعمال صاحبي بيقول لي انا كل 100 واحد بقعد معاه تاجر من العالم بقعد معاه وبسافر له وبيجي لي وبنقعد قعدات انا عامل حسابي ان واحد بس اللي هتظبط معاه قال لي بس الواحد ده هتنقلني في حته تانية قال لي وانا قابل ان مش كل فرصه وراها قال لي ان انا مش هضيع فرصه انا هقعد معاه واتفاهم معاه واشوف له طلباته واشوف البضاعه اللي هو عايزني اصدرها له وهجيب له عروض السعر و... قال لي انا عارف ان واحد من كل 100 بتظبط بس الواحد ده قال لي انا دلوقتي عندي خمسه بس ولكن الخمسه دول اللهم بارك العربيه اللي راكبها والشركه بتاعته والمستوى المادي بتاعه ف ف ف يعني فبالظبط كده انا مش كل حاجه هتيجي هينتج عنها حاجه في حاجه لما اروح اكتشف ان والله قافله خيريه حلوه رحتها انا مش هبقى بتاع اعمال خيريه وممكن اروح اكتشف ان في تراك جديد في الحياه انا ما كنتش اعرفه
طيب انا عندي سؤال آه، لحضرتك الق- آه، آه، برضو الفرص دي زي ايه غير يعني قاعده مع مشايخ دي فرصه آه، دوره ممكن احضرها دي فرصه آه، ازاي ابقى ماشي فانا بحس ان انا عشان اشوف الفرصه اصلا الانسان في طبعه كده عشان يشوف الفرصه محتاج يبقى محضر نفسه عشان تشوف الفرصه لازم تبقى انت ماشي في الطريق اصلا عشان تشوف الفرصه لازم تبقى انت عارف ايه طريقك لان انا ممكن انا راجل بتاع دعوه إيه، فجالي فرصه في سكه تانية غير سكتي لا ما انا مش يعني مش يعني اي حاجه بتوديه اه مش اي حاجه بتوديني وتجيبني م.
إيه، عشان ده تشوف تاخد الفرص لازم تكون فاهم ثوابت حياتك انا مش هكسر الثوابت عشان اقبل فرص إيه، عشان أ- أ- اوصل للفرص لازم ابقى انا نفسي انسان استكشافي عشان اشوف واقع غير واقع يعني انا دلوقتي انا وانا قاعد معاكم انا نفسي اسافر دعوه في امريكا وفي اوروبا وفي اندونيسيا وفي ماليزيا وفي الهند ليه لان اكتشفت ان انا لما هشوف المسلمين اللي في العالم انا ممكن اغير طريقه دعوتي اصلا انا ممكن اغير حاجات كتير من الامام الشافعي لما جه مصر غير غير فتواه وبقى مذهب تاني بيسموه المذهب الجديد في الفقه الشافعي لان هو انا مداركي اتفتحت اكتر فانا مش هوقف نموي مش هوقف بنائي مش هوقف ثقافتي كل انا دلوقتي فعلا فعلا كل ما بشوف واحد بسموهم آه، 4G يعني واحد مثقف جدا آه، في الثقافه اللي في التاريخ في الحضاره في بتعرف عليه فورا آه، طب ممكن نقعد مع بعض طب ممكن نتقابل زوم طب ممكن آه، ت- ت- ت- تفهمني بس انت بتعمل ايه اما بقعد معاه ساعات بكتشف فرص وساعات بكتشف انها حاجه لذيذه وخدت فكره و... واشتري بكره يعني مش م- مش قصه آه، واحيانا ده بيبقى شريك نجاح معايا في حياتي احيان كتير ده بيتحول لشريك نجاح لان طلع المجال ده انا محتاجه بس أنا ما كنتش واخد بالي فما بسيبش إن هو ممكن يطلع ممكن لا لكن لو انت من البدايه اصلا قفلت او انت قافل على نفسك في الحته اللي انت فيها وبس بتستكشف مستحيل بتستكشف هيجي اه انت بتصلي الفجر بتقول هدينا صراط مستقيم خلصت بقى طب العصر هدينا صراط مستقيم عايز ايه تاني كمان هدايه يا رب طب المغرب اهدنا صراط مستقيم طب بعد 20 سنه اهدنا صراط مستقيم هو ايه ده وانت ما بتستكفاش لا ما بتستكفاش انا عايز كمان لسه في كان المدرب بتاعي في الجيم لسه في كان بيموتني بالكلمه دي لسه يا عم خلاص انا نمت في الارض لسه في آه، لسه في الدنيا لسه ما خلصتش لسه كتير قوي احنا ما نعرفوش طيب آه خليني اسال بالعقل برضو القنص بالعقل خليني اسال واقعيه والعقلانيه في القنص. بس بالمرجله برضه خليني اسالك سؤال كده عشان برضو اللي- اللي الناس تبقى فاهمه اهميه فكره زي دي آه دكتور حازم شومان استفاد ايه من القنص؟
كل حياتي كل حاجه حلوه في حياتي
يعني- حاجات كتير قوي حلوه في لا حياتي ما- يعني حضرتك هتشرح اكيد حياتك بس كده واسع قوي يقول لنا ايه بقى عايزين يعني عايز الناس تتخيل فعلا ان حاجه زي القنص دي مهمه
يعني انا يعني اول ما بدات مثلا آه، آه، اروح مثلا لمربي انا ما كانش في حد اعرفه اصلا بيروح لمربي مم.
يعني الفكره دي في حد ذاتها وقتها ما كانتش طريق حد بيقول لنا يعني ايه انت انت انت جمدت قلبك جمدت قلبك وانا خسران ايه إيه اللي بيحصل يعني انا دلوقتي اصلا اما بروح محل عصير آه، اتعلمت ده برضو من الدين اما بروح محل عصير واخد المنيو بتاعته بدور على نوع انا عمري اصلا ما فهمت النوع ده قبل كده ما يمكن يطلع حاجه حلوه يا اخي وتظبط آه، الكاجو بالعسل بال... بال... بالافوكاتو آه، طلع المشروب المفضل بتاعي دلوقتي اللي بيصالحني بيجيب لي افوكاتو بيجيب...
بس غالي ده ما هو انا ما بدفعش بقى ما هو- ما دي دي فكره بيت الايمان بقى و- ودي مست التربيه برضه ما هو انا بقى وده قنص من نوع اخر
ما انا بقعد معاك جلسه قرانيه في مكان خلاوي وبنتكلم على التدبر مش معقوله هتبقى ناشفه زي المستشفى يعني بتلاقي صاحبك بقى جايب عصير وصاحبك جايب يعني الدنيا ما- لازم اللي قدامك يفتح والا النجاح هي مم.
هي دماغ سواء للسائلين زي ما ربنا قال كل واحد هيطلبه زيه زي المسلم زي الكافر وانت دلوقتي لما بتفلح الارض اليهودي هيجي يفلح الارض هتقول له لا المسلم هيجي يفلح الارض تقول له معاك طلع ال- المسلمين بس.
ال- ال- لو لو مصر هتلعب اسرائيل في الكوره اليهود مصر هتلعب اليهود في الكوره واليهود استعدوا وجابوا اعلى مدرب في العالم وعمل- والمصريين قالوا لا احنا بقى معانا ربنا احنا مسلمين مين اللي هيكسب سواء للسائلين الا امال الدين هيفرق مع ايه الدين هيفرق معاك انك لما تاخد بالاسباب وتتفانى في الاخذ بالاسباب في ذات الله وفي سبيل الله ربنا هيبقى معاك وه- وربنا هينزل عليك عطاءاته انما ما تبقاش تنبل ومش انا مسلم يا رب اولما اصابتكم مصيبه قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم وانت فاكرها ايه وانت فاكر ان انت يعني خدت الاي دي بتاع مسلم خلاص يبقى لازم على طول منتصر وعلى طول آه، آه، رزق وعلى طول لا انت هتسعى هتسعى زيك زي غيرك بس ربنا هيمهدها لك وربنا هيعينك وربنا هيأجرك وربنا هيتولاك فرق رهيب وانت في سبيل الله انما التاني ده ده واحد قصته هتنتهي بموته نستغل رمضان ازاي بفكره القنص ده
رمضان كله قنص ده رمضان ده هو القنص اصلا رمضان ده فضيحه الصالحين الصالحين آه، ن- ظهروا في الاعتكافات الظ- الصالحين ظهروا في التراويح الصالحين ظهروا في التهجد الصالحين ظهروا على الطرق السريعة في تفطير الناس آه، خ- من قبل المغرب الصالحين ظهروا في القوافل الخيرية الصالحين ظهروا في شنطة رمضان الصالحين آه، ظهروا الصالحين ظهروا ده رمضان ده ده ربنا طلع الأمة دي كلها قصاد بعض آه، خ- غير كده ان في رمضان انا عندي استعداد آه، رمضان ده اخطر قنص فيه قنص القرآن قنص فهم القرآن اقرا قرآن صح ما تقعدش في مسابقه ختمات رررر. انت مش بتعد فلوس في مكنه الفلوس في البنك ما, ما, ت- ما ركز حتى تعلموا ما تقولون لا انا عايز اوضحك آه، اخرج بعلاقه بالقران و... و... و- لا بس خلاص
لا لا كنت هاك على فكره القنص انت في ذوق رمضان.
جدا على فكره انت
لا هي نفس فكره القنص في رمضان فاكر واحد ع- اتعرفت عليه عرفني عند كان بقالي ست سنين بصلي عند نفس الشيخ في رمضان آه، بتهجد يعني يعني حاجه ثابته بقالها عمري يعني والشيخ وانا بس بسلم عليه كده كل فتره فين وفين كده اسلم عليه وبتاع عشان ايه مبسوط سبحان الله مره في مرات يعني آه، واحد من الناس اللي كانوا في المسجد لقيته بيقول لي هو يقول لي انا اسمي نجيب محفوظ اصلا فهو ما اسمي نجيب محفوظ طبعا كنت متخيل ان هو بيشتغلني وش يعني اكيد ده مسوش كده انا بطلع بطاقه قال لي والله اسمي نجيب محفوظ وغالبا الناس كتير حسيت نفس الاحساس بتاعي سلم عليا وقدر ربنا طلع قريب جدا للشيخ قريب جدا جدا للشيخ وراح معرفني عليه وبقيت عارف الشيخ وبقيت بتكلم معاه تعرفش تعمل كراش على شيخ آه، بالظبط
تعرفش تعمل كراش اه والله تعرفش تعمل كراش على داعيه يعني الناس بتهيك على بعض في ال- في الدنيا عشان مصلحه الدنيا تعرفش تبرشط عشان الدين ما تع... ربنا رزقك بيئه ايمان ماشي بص بره برضو يعني على فكره ساعات لما بتبص من الشباك بتلاقي حاجات كتير جميله قوي انت كنتش تعرف عنها حاجه لا عارف الاصابع يعني ايه يعني يعني ايه اكرش على شيخ او برشط على شيخ يعني رحت فاهم آه، تلاقي يعني انت متخيل يعني رحت تلاقي لاغي لاغي الحياه عشان الحياه تلاغيك اه لا لاغي لاغي اه ساعات يجي هجيبك واحد يعني.
كده آه، خ- اقول مثلا وانا واقف مثلا معلش يا جماعه والله انا ورايا سفر مصر دلوقتي انا عندي درس في مصر ساعات شاب ذكي كده اوصلك الله ده انت هتوفر لي ده ده بدل ما انا هسوق وهتبهدل وهتطلع راي اقوم مشيته بسرعه كده و- و- و- و- و- وبرضه محلله بسرعه عشان يبقى يعني زميل غلس في الطريق يعني مثلا ولا حاجه والله ما هضايقك والله ما ه- ما هتكلم مع حضرتك خالص وعارف انت بس ذكي في ناس ذكيه ما ضيعش الفرصه خلاص بين اصحاب مش هتكلم معاك خالص بس يعني لا فاهم طبعا لا لا و- و- عجباني الفكره جدا ان الواحد يبقى واخد باله من الفرص يعني انا دايما بحس ان ال- ال- الفرصه تبقى قدام عينك ما بتشوفهاش بس انت محتاج تشوفها محتاج تركز فيها وتسعى ليها مم.
وتبقى مركز وتبقى فاهم ان الفرص دي واحد كان راجل اعمال كبير قوي في مصر كان بيقول لي انا كل النقله اللي في حياتي بسبب صفقه فراخ عملتها مره يعني هو نقل من من ح- قصه لقصه بس- يعني هو كان تاجر وبي بس زيه زي غيره متكحرت ومتبهدل وطلع روعه بقيت مالتي مليونير بصفقه فراخ آه، واحد تاني كانت بناطيل كانت بناطيل جنس يعني ف- فهي يعني لو انت واحد صاحبك مثلا قابلته ف آه، فلقيته ساكن في قصر وعربيه ما فبتقول له في ايه قال لك انا بحوش من المرتب بتاعي كل شهر وجبت ده كذاب وانت لو صدقته تبقى مش عاقل اه مفيش حد بيطلع الطلعه دي الا بخبطه عمر ورث فجاه خبطه في الدين برضو خبطات العمر حلو ما ت- ما ما ما- يعني ما ما تدخل بقى- ما تجمد قلبك شويه صح.
خليك جريء شويه خسران ايه ما زي اقول لك انا داخل المحل يا عم و- ودفعت في العصير ده 40 جنيه آه، طلع وحش انا خسرت حاجه مش خسران حاجه عادي خالص انا بجرب ولازم ابقى فاهم ان ثلاث اربع مرات اللي بتيجي مش حلوه وفي مره بتظبط وبتبقى يعني اتعلم على كل اصحابك بقى انا بقى عازمكم على حته عصير ايه لا لا لا لا ده مفاجاه هناك بقى انت فعلا بتبقى جديد وبتبقى سابق ما تتهيبش ومن يتهيب صعود الجبال يعش ابد الدهر بين الحفر تخافش يعني احنا مش كده هيحصل كده حاجة.
ه... يعني كده كده هتتعرض للفرص الفكره ان انت م- قافل عينك ومش جاهز اصلا قدامك انك تسعى لها وقدامك انك لما تجيلك تقنصها أنت حر شغل بقى شغل قدامك انك تستكشف وتسعى لها وتدور عليها وهتلاقيها اه وقدامك و- وتقعد تعصر اللي قدامك اه ت- يعني ايه يعني انا قاعد مع كنزي لا يعني انا حاسس ان لسه عندك انا حاسس ان انت شكلك كده ومستوى ثقافتك ومستوى النضج اللي في كلامك لا لا لا انت بالتاكيد في اسباب ورا نجاحك تانية اه بالتاكيد أنا غ- اتكلم معاك اكتر انا انا ح- واثق ان ان هنبقى شركاء نجاح في حاجه مجرد مثال هو انا عموما ما بعرفش ما اتعامل مع حد من غير ما اطلع مصلحه
ما انا كنت لسه اسال السؤال ده يعني ممكن الناس تترجم ده ان ان إن الشخص ده ما يبقاش سالك مثلا او ان هو ايه اه, بتاع مصلحته آه يعني قصدي ايه الشيخ ان عنده بتاع كلام مصلحتي بمفهوم الدين بمفهوم والله يريد الاخره مش بالمفهوم البراجماتي الامريكي مش بتاع مصلحتي يعني انا ومن بعد الطوفان يعني لو جالك الطوفان حط ايدك تحت رجليك يعني يتحرق كله وما استهواش انا امثال بس- لا بتاع مصلحتي ب- بمفهوم رضا الله يعني يعني كل حاجه هتحبب ربنا فيا وهترضي ربنا عندي دي مصلحتي كل حاجه توصلني للجنه دي مصلحتي كل حاجه تعز الاسلام اكتر دي مصلحتي ما فيش فرق بقى ما عنديش حاجه اسمها دين ودنيا ما الاثنين دول مش اتنين عندي اصلا ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ومع هو النوم بقى عباده والصحيان بقى عباده وال- وال- والطلب المعاش بقى عباده وتربيه اولادي بقت عباده و- وابتغاء الذريه بقى عباده و...
يقول كلنا صلاتي ونسكي وحياتي ومماتي لله يا رب العالمين.
كله ولا الآخر.
اه لا شريك لا انا راجل انا حياتي كلها وجهه واحده وجهت وجهي انا ظبطت الدركسيون على اتجاه واحد ودوست بنزين والسلام عليكم لا بص يمين ولا شمال انا هبروز بقى برشاد براويز آه، بروس يا ريت والله اول حاجه مهمه قوي قوي قوي الشيخ كان بيتكلم فيها وقعدنا ندردش ونروح ونيجي فيها فكره الاوراد لازم يبقى عندي اوراد لازم عندي اوراد ثابته خطوط حمراء حاجه سميتها خطوط حمراء بسيطه واقعيه عقلانيه بتتدرج ب- بسهوله آه، في الصعود في العلم الغربي بيقولوا في حاجه اسمها SMART objective انا عايز احط ايه شكل الهدف بتاعي ب- على شكل حاجه اسمها SMART عندنا في الدين بقى لو حطه ورد عايز اقول بقى اوصف الح- الصفات بتاعته ثاني ثاني صفات الورد ان هو يبقى سب- البدايه صغيره جدا ماشي minor step minor.
آه، ان هو صغير.
يزيد بالتدريج لما تنجح اربع شهور على الاقل مثلا ابقى زود و- وزياده بعقل مش زياده فجاه عقلاني آه، ما تاخدش قرار زياده الورد آه، او نقصه لان في قرار انت ممكن نقصه انا م.
ممكن خدت قرار بورد جزء بعد كده فوجئت ان قرار مش صح هرجع تاني مش مشكله خالص م.
انت مش خسران هرجع خطوه لورا مش مشكله آه، آه، بقرارات الزياده والنقص في الاوراد لازم بتبقى آه، آه، لا في وقت لكل شره فتره م.
الرسول قال ان الشره النشاط الفتره الفتور لا تاخدها وقت شره ولا وقت فتره طيب.
لا تاخدها وقت حماس ولا وقت قفول رائع ق- آه، آه، الورد ما لما تبدا آه، آه، ما تبداش في عبادات كتير لان هو في حاجه خطوط حمراء كتير جدا الاوراد في اوراد يوميه واوراد اسبوعيه واوراد شهريه اوراد شهريه زي التلا- صيام الثلاث ايام مثلا يعني انا بالنسبه لي مثلا صيام الثلاث ايام من كل شهر عربي بعملهم ثلاثه صاد صيام صدقه صله رحم مم.
يبقى الايام دي آه، آه، يا اخي هتصل رحمك مره في الشهر آه، طيب خش يا وحش حضرتك بتصل كل قد ايه ما تورينا حضرتك بتعمل ايه يعني ده ده حلو قوي ان يعني في وسط كل ده انك انت آه، طب ومعنى كده بقى ان انا 27 يوم الباقيين والله ما هرد على واحد قريبي ولا هتصل بيه لا يعني ما انت قناص ما انت يعني بس يعني ايه بس انا على الاقل في خطه مبالغه لازم تبقى في كده مبالغه كده كده اه إيه، خ- إيه، لو في مثلا إيه، ق- ف- وهكذا في اوراد اسبوعيه مثلا ساعه الاجابه يوم الجمعه و- وبشكل واقعي مش هقعد من العصر للمغرب في الجامع آه، ربع ساعه قبل احنا وصفنا الاوراد شكلها عامل ازاي قلنا إن اول حاجه فيه وايه فكره الاوراد فكره الشحن ان احنا اصلا محتاجين يتشحن هي العبادات بتشحن بس المفاهيم الشحن الشواحن ان في حاجات انت ممكن تعملها حتى وانت زهقان زي مثلا ان انا اسمع درس نسمع درس روح عمره اروح عمره جو مشجع جدا رمضان لان لان جو جماعي وكل الناس بتزقك لقدام بتكلم مع حد من اصحابي إيه، ت- ترتبط بالناس السخنه روح آه، خ- اتعرف على الناس السخنه والمولعه لقيت حاجه وانا فكره المجاهده يوم كده في الشهر او يومين في الشهر او ثلاث ايام في الشهر بروح بعض مع نفسي خالص آه، بعمل حاجة يوم او ليله كل كذا يوم آه، صعبة.
كل اسبوع ليله كل اسبوعين يوم كل شهر يومين يعني انت انت بقى وانت انت وطاقتك يعني يعني معايا سيدنا داود كان كل ثلاث ايام يوم
على حسب سماحيه وقتك سماحيه طاقتك بس اهم حاجه الليله دي موجوده بعمل فيها الحاجات الكبيره يا اما ك- ايه ك- كيف كيف أو او كم quantity ايه و quality اختار ده او ده امشي في اي اتجاه بس المهم ان انا اعمل حاجه صعبه عليا خرجت من المجاهده مم.
انسى قلبك مهم جدا دقيقه كده خ... اه ده ما ما اصل في مرات كان الواحد مثلا ايه وقفه مجاهده إيه ومع القران انا خارج بقى انا كنت إيه طبعا المجاهده دي بتبقى انت ايه زي رمضان كده هي دي احسن خير.
حالاتك آه.
يعني مش لازم تبقى انت في السماء انت لو احسن حالاتك مستوى معين ثق ان انت هتبقى احسن من احسن حالاتك باذن الله فانت خارج انا عايز اعيش الجنه اللي انا كنت فيها اوف لا عاد عندك قضيه اسمها قلب ولا قضيه اسمها اصلاح قلوب ولا قضيه اسمها تربيه قلبيه اصلا ما تدخلش الملفات في بعضها فاذا فرغت فانصب كل ملف خلص فرغت خلاص اوف شيل البلف بتاعه آه.
انصب عشان تعرف تشتغل في اللي بعده اخر واحده بقى انا خايف اتكلم فيها عشان الشيخ ما بيعرفش يسمعها غير لما بيت الإيمان. فكره بيت الايمان اصل أنا عايز الرجاله مشكله بيئه الايمان دلوقتي ان هي عايزه واحد من الاثنين يا واحد مكتشف مكتشف يعني زي ماجلان كده يعني واحد بيدور اه وواثق ان موجود فقعد يدور بقى فين في يا واحد صانع حياه يروح بقى في المنطقه بتاعته يكلم فلان وكان فلان ما تيجي نثبت صلاه الفجر في المسجد مع بعض يوميا ما تيجي يعني ايه عايزه يا واحد آه، يعني منشئ هو اغلب الناس اللي فعلا بتشتكي ان مفيش بيئه ايمان هتلاقي ان هم ناقصين في المهارات دي ان هو ما يعرفش يكون اصدقاء ما يعرفش يبقى منفتح على الناس ما يعرفش ان هو ي- آه.
يلقط الناس آه.
اللي حواليه ف...
كراش انا لما واحد بيجي يقول لي فين بيئه الايمان بقول له ما انت واللي زي خربتوها
السلام عليكم بقول له يا ابني مساله في ودين ما هو انت بتبني فيها النهارده عشان هي تبنيك بكره زي يقول لك فين الاخوه ما هو انت حضرتك خربتها ما هو انت ما ال ال ال ال ال الوقوف معاك في افراحك واحزانك هو محصله وقفاتك مع غيرك في افراحهم واحزانهم انت انت بتحصل فين الناس هو حضرتك كنت فين اصلا مع الناس انا غير بس همثلها كده واحد احنا الحمد لله واحد استيقظ كان ما كانش كان نايم صحي وبعدين بدا قام من على السرير وبدا ينطلق دلوقتي بينطلق بيرايح في اتجاهات كتير وعمال يتحرك و و- هنتكلم عن كمان ازاي بقى ايه ي- ي- ايه الحاجات اللي هيواجهها وايه المشاكل اللي هيواجهها وازاي يبقى يبقى سعيد وهو ماشي في طريق ربنا آه، لا- مفيش عقد نفسيه مفيش عقد نفسيه مفيش احباط مفيش آه، وش مكشر وانا في طريق ربنا سبحانه وتعالى مكمل وخطواتي ثابته و- و- كنزي انا مبسوط قوي مبسوط قوي والله وكنزي يعني ربنا يكرمك يعني اتكلمت وطلعت الاسئله انا دايما مقتنع ان البودكاست احنا بنحاول نطلع اسئله الشباب اللي ما بتتسالش اللي موجوده جوانا ممكن يكون اجابه سهله بس احنا مش ما سالناش ممكن فعلا انا ممكن يكون الكلام ده انا قلته في المسجد كتير ولكن ما حدش سالني فانا ما حدش أيوة، سالني لا، يعني- فما بتفاجئ اللي قدامك بيفكر ازاي الكلام بيروح في حته تانية لا لا وح... وع- ومثال على فكره انا متخيل ان اغلب الناس عندهم نفس الاسئله ولكن هم ما سالوش بس هو يعني خايف يسال مكسوف يسال آه، ما مش قناص ما عرفش يقمص ان الشيخ قدامه دلوقتي طب ما اساله طب ما فرصه تساله دلوقتي.
احنا عايزين في البودكاست ده فعلا نعرف ازاي يدير اخطر مرحله في حياتي مرحله بدايه الهدايه ازاي يدير اخطر فتره في حياتي إيه إيه م- يعني المشاكل البدايات بتفضل عامله تشوهات في حياتك مدى حياتك عامل زي وبتفضل اللون الصغير مأثرة عليك مدى الحياة احنا عايزين نرمي أساس صح عشان بعد بداية الهداية نعرف نعلي البرج صح إيه، ع- يعني فأنا نفسي في البودكاست ده نقدر إن احنا إيه، فعلا نفهم مع بعض إيه، إيه، إيه، أول ما أصحى أول يوم صحيان ده أعمل إيه؟ إيه، طيب انا دلوقتي ازاي ارتب عبادتي عشان ما ابقاش معقد نفسيا وانا بعبد بعد كده انا بيقابلني عقد نفسيه وانا ماشي في الطريق محطماني في ذنب في فطور ازاي ما ابقاش معقد نفسيا ما اقدرش ابقى سعيد هي دي مهمه قوي يعني دي اللي جايه بقى اللي جايه ازاي هواجه الحاجات اللي هتواجهني في ايه في حياتي في طريقي دي مشكله دي ده اللي جاي ده اللي هندرس فيه.
ازاي الالغام اللي في دماغ بعض الملتزمين التشوهات المعرفيه اللي عند كثير من الملتزمين دي اللي بسميها العشريه السوداء او الصفات السوداء يعني اللي هو ايه المثاليه الصومعه الطمع في الدين الاستعجال إيه، ال- الفرديه والانعزاليه يعني يا جماعه كل دي تشوهات معرفيه دي انت انت انت جواك الغام لو انفجرت فيك هتبهدلك اه يعني يعني ايه ازاي ان احنا نمشي الطريق وازاي برضو ان انت معظم مشاكلك يا عايزه حلها مرجله وفي جزء كبير من المشاكل اللي هو حلها شويه واقعيه و... وعمليه آه، وفي حضرتك جزء من قلت كلمة المشاكل جميلة.
حلها شويه ذكاء شويه أيوة.
مصحه بلاش احد احد غير نفسيتك غير فكرتك غير نفسيتك غير عقليتك حلو قوي.
عايزين اهل الدين يبقوا هم القاده ورواد الحياه انا اللي اعلم العالم ازاي يبقى عاقل في الوصول لاهدافه انا اللي اعلم العالم انا اللي اعلم المثاليين في تصور الهدف كيف تكون الواقعيه في تصور الطريق مش هروح للغرب عشان اقول لهم الله يكرمك يا غرب عايزين نطلب علم وعايزين نشتغل في الدعوه الله علمونا العقل يا حاجه تكسف رجع قوي احنا كنا بدانا بنقول لو واحد عايز يبقى في اقل حته في الجنه وعايز يرضى باقل حاجه بعد الكلام تحس ان هو طب وليه يعني طالما طالما الدنيا بسيطه وسهله بالظبط هو اغلب الناس اللي بترضى بالواجب لان هو شايف الموضوع شق جدا و- و- وخارج التصور وعمال ي- عمال يسمع امثله عن الناس اللي بتطير ويسمع ايه يقع يموت قدامك و- تركب هامر وقدامك تركب آه.
آه، 128 والاثنين والاثنين طريقهم سهل وواضح هو هو ده اللي ما- ما يعني هو ده تركبش اللي القعده مضايق.
ليه لما هي في ايدك
فانا مبسوط جدا والله جدا خيرا.
الهندي بس انا مش مبسوط بك قوي يعني مش مبسوط عشان لا والله مبسوط انا جداً زي جداً.
ما و- حبيبنا الغالي قال وانا ابسط يعني والشيخ حازم والله دايما يعني ايه اللي احنا ماشيين في البودكاست كده عمالين نتعلم ونستفيد ونفهم ونستوعب ف ولسه حاجات جايه لسه حاجات ح- مخيفه جايه الحاجات اللي الواحد بيتخض منها حاجات اللي الواحد بيخاف منها المشاكل اللي هيواجهها في حياته آه، انا ما- عايز اعرف عن الفطور عايز اعرف يعني الفطور هتعامل معاه ازاي فده لسه ايه هندردش فيه مع بعض ان شاء الله انتوا تسرونا يا جماعه بقى كده نذبح لكم حاجه كده
في قنصه يا جماعه في قنصه عايز
فجزاكم الله خيرا على حسن الاستضافه وال يعني والمعلومات القيمه يعني فعلا سنين من من العمر يعني فعلا فعلا كان ممكن الواحد يتجنبها والحمد لله على كل حال بس يعني فكره ان وجود حد ي- يبصرك بالحاجات اللي انت بتاخد قراراتها دلوقتي وانت مش عارف هي ه- هتقول بيك فين فانت بتقعد سنه مق- مقيم على حاجه بعدين تكتشف ان هي غلط فتروح على حاجه تانية سنه تكتشف ان هي غلط ف اه بالظبط معلم آه، كده مهم قوي آه، الواحد ياخد آه.
يخلي باله منها و- وعارف كده يفط على الطريق يفط على الطريق مهمه يعني. طيب ربنا يكرمك يا رب ونشوفكم باذن الله بكره نكمل بقى كلام عن المشاكل اللي هتحصل مع اي حد يقرب من ربنا سبحانه وتعالى تطني عمرك لهثا تجري في الدنيا تدور والله تكفل لغراسك رزقا مقدور